أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين آه، كما قلنا حلقات كلها إن شاء الله هم في حدود 50 حلقة إن شاء الله كلها هتكون من كتاب رحلة إلى الدار الأخيرة فيما عدا حلقات آه، الطريق إلى حسن الخاتمة أو مسك الختام ستكون من كتاب مسك الختام إن شاء الله جل وعلا وأحب آه، ألون إن إحنا ذكرنا في الدرس الماضي علامات حسن الخاتمة ذكرناها ليه يا جماعة هم كانوا 30 علامة ذكرت ليه ال 30 علامة على أساس إن تكون دي بفضل الله سبحانه وتعالى بشرى لكل من مات بعلامة من العلامات اللي أنا ذكرتها يبقى إحنا عارفين كده من العلامة اللي إحنا ذكرناها دي إن الراجل ده مات على حسن الخاتمة الحاجة الثانية إنها بشرى لأهل الميت نفسه إن إن الراجل دوت مات يا جماعة على علامة من علامات حسن الخاتمة فيكون ذلك سببا لإدخال السرور على أهل الميت يقولوا الحمد لله إن إحنا اطمنا عليه إن هو مات ميتة حسنة وأنه رزق بحسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا ذكرنا في آخر الحلقة الماضية بعض النماذج المشرقة لحسن الخاتمة وهنكمل الإلاد إن شاء الله آه، بقية النماذج وإن ما قدرناش ما قدرناش إن شاء الله نكملها الحلقة القادمة وأرجو ما حدش يستعجلني في رحلة الدار الأخيرة عايزين نعيش آه، رحلة الدار الأخيرة بكل تفاصيلها لحظة لحظة علشان نشعر بروعة وجمال رحلة إلى الدار الأخيرة آه، طبعا آه، منتظر ال SMS بتاع حضراتكم للتفاعل مع رحله الدار الاخيره بالبلدي كده انا مش عايز مجرد ان انا بحكي حواديت عايز اقول يا جماعه ايه اللي اتغير فينا يعني انت من ساعه ما سمعت رحله الدار الاخيره لحد ما نخلص اخر حلقه رقم 50 ايه اللي اتغير فيك بتشرب سجاير بطلت ولا لا او ناوي تبطل ولا لا بتحق امك وابوك الحمد لله هتبتدي تظبط حالك معاهم ولا طب وبالله عليك ما ت- ما تبوس ايديهم دلوقتي لو قاعدين جنبك ربنا يبارك فيك يا رب العالمين طيب آه كنت ما بتصليش ناوي تصلي ولا لسه برضه يعني بتقطع آه طيب كنت بتتعامل بالربا ناوي ان شاء الله تتعامل معامله طيبه ولا لسه برضه مصر على الربا وهكذا عايزين كل واحد فينا وقع في ذنب وقع في معصية وما فيش حد فينا معصوم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما أخبر حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى منتظر ال SMS عايز أ- اسمع كده بشرات حلوه ان واحد يقول الحمد لله تبت الى الله سبحانه وتعالى الحمد لله ابتديت اصلي الحمد لله ابتديت اعمل كذا فعايزين البشرات دي نسمعها ان شاء الله عشان نشعر فعلا ان رحله الدار الاخره اثرت فينا بفضل الله آه، سبحانه وتعالى الحقيقه عجبني SMS بعتها اختي النهارده عجبني جدا جدا ولذلك حبيت اعلق عليه كده في بدايه الحلقه اختي بتقول انا حامل في الشهر الثامن فكيف اجهز طفلي لحفظ القران حقيقه طبعا سؤال جميل جدا وهي لسه حامل بتسال ازاي ابني يحفظ القران انا عندي ليك تجربه جميله جدا لاخت سوريه فاضله ربنا يحفظها ويحفظ اهل سوريا ويحفظ جميع المسلمين هذه الاخت بفضل الله كانت تكثر من قراءه القران طول ما هي حامل فانا عشان كده عايز اقول لحضرتك كتري من من من قراءه القران في فتره الحمل وطبعا مش بعد الولاده طبعا هتسيب القران يعني لا يعني اقصد ايه اقصد في الفتره دي بالذات كتري جدا من قراءه القران بتقول لما لما قرات القران كتير جدا طبعا معلوم معلوم لدى علماء ال- العلماء الكبار بفضل الله سبحانه وتعالى ان الطفل بيتاثر سلبا وايجابا بطاعه الام وبمعصيتها لله سبحانه وتعالى يعني بمعنى ايه ام ما شاء الله مقضية وقتها كله أو أو جل الوقت بفضل الله في قراءة القرآن وفي الصلوات وفي ذكر الله بيقول لك الجنين بيهدأ جدا وبيشعر بطمأنينة عجيبة جدا في بطن الأم ولو إن الأم آه، بترتكب أي معصية فالجنين بيحصل له شيء من التعب زي إيه؟ هديك مثال عشان ما نروحش بعيد وتقول ده أنت بتقول أحلام يعني وحاجات كده لا ده اللي حاصل إن أحد العلماء آه، جاب امرأة مدخنة وهي كانت حامل فقال لها أرجو أن أنت تنقطع عن التدخين لمدة ربع ساعة فانقطعت عن التدخين فعمل اشعه سونار كده تلفزيونيه على بطنها فلقى الجنين مسترخي جدا ونايم كده ومبسوط ويعني اخر انسجام فجاه قال لها "آه، انت كده بتشربي سجاير اشربي بقى سجاره ده طبعا ده الكلام ده في الغرب فقال لها اشرب سجاره فبدات تشرب سجاير فبدا يلاقي الجنين بدا يتحرك ويتشنج تشنجات عصبيه شديده جدا فعرفوا من هنا ان الجنين بيتاثر سلبا وايجابا باي حاجه غلط تعملها الام واي حاجه صح تعملها الام بفضل الله اختنا السوريه ربنا يحفظها يا رب العالمين ويبارك لها في اولادها بتقول لما قرات القران كتير جدا جدا في فتره الحمل بتقول بفضل الله ابني ده اتولد وبعد خمس سنوات بالظبط كان خاتم كتاب الله سبحانه وتعالى كان خاتم القران كله بفضل الله آه، سبحانه وتعالى آه، قبل ما نبدا في حلقه النهارده الحقيقه احب ان انا برضو انوه يعني تنويه بسيط جدا ان شاء الله آه، ان شاء الله التقي معاكم غدا ان شاء الله آه، الساعة 8 بتوقيت مصر والساعة 9 بتوقيت مكة على قناة اقرأ في برنامج جديد اسمه ليلة في بيت النبي إن شاء الله من غدا إن شاء الله يبقى كل يوم ثلاثة إن شاء الله على قناة اقرأ الساعة 8 مساء بتوقيت مصر 9 بتوقيت مكة برنامج ليلة في بيت النبي هنقضي كل أسبوع ليلة في بيت النبي ونشوف إزاي نعيش الليلة الجميلة ديت ربنا يجمعنا وإياكم مع النبي طب نبدأ الحلقة بقى إن شاء الله صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا اخر مثال المره اللي فاتت لو حضرتك تفتكروا ع- ال- من من من النماذج المشرقه الجميله جدا جدا المؤثره لحسن الخاتمه ذكرنا عمار ابن ياسر عايزين نذكر النهارده امثله تانية كتيره برضو من الصحابه ومن التابعين ومن تابع التابعين بل ومن اهل زماننا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عشان نقول ان الخير في امه النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فعلا وان كان الحديث لا يصح الخير فيه وفي امتي لقيام يعني لكن معناه صحيح ان فعلا خير امه اخرجت للناس بشهاده رب الناس كنتم خير امه اخرجت للناس خير امه اخرجت للناس لكن الخيريه ديت مستمده من اشياء لازم تعملها تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يبقى اذا دي شروط الخيريه يبقى اذا هذه خير امه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها على الله وأكرمها على الله أنتم خيرها وأكرمها على الله كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعال نشوف مثال جديد وجميل جدا جدا ومؤثر عمرو ابن الجموح يمكن سمعتوا آه، الاسم دوت لما كنا بنتكلم عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعالوا النهاردة برضو نتكلم عن صور من حسن الخاتمة جميلة جدا ومؤثرة جدا وأنا بحب إن احنا نتعايش طب ليه ذكرت الأمثلة دي كلها؟ أو ليه هذكر الأمثلة دي كلها؟ يا جماعة عشان نفتح ال- ال- ال- ال- المجال إن فلان ده مات على حسن الخاتمة وهو بيصلي أيوه أنا نفسي أموت الميتة دي نفسي أموت وأنا ساجد الثاني مات وهو ما شاء الله هو آه، آه، بيقرأ القرآن نفسي أموت وأنا بقرأ القرآن الثالث مات وهو بيجاهد الرابع مات وهو بيسبح الخامس مات وهو بيبوس إيد أمه السابع مات وهو رايح شغله يأكل ولاده ويجيب أكل لولاده ولزوجته السادس والسابع وهكذا فكل واحد يتمنى ميتة معينة وانتوا عارفين زي ما قلت لكم قبل كده كل واحد ربنا اداله مفتاح بفضل الله يخش بيه جنة الرحمن سبحانه وتعالى عشان كده بننوع في ذكر الأمثلة على قد ما نقدر بنختصر لكن على قد ما نقدر لازم ننوع في هذه الأمثلة حتى نستطيع أن احنا نلم بهذا ال ال ال ال الكم الهائل الجميل من النماذج الجميلة لحسن الخاتمة طيب تعال نشوف عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح باختصار شديد جدا كان بيعبد صنم اسمه مناه صنم اسمه ايه اسمه مناه هو مناه اصلا هو صنم كبير جدا عند الكعبه خد بالك صنم كبير عند الكعبه بس ما بس عمرو بن الجموح كان راجل اعرج وشديد العرج يعني ما بيقدرش يمشي بسهوله فعشان يروح من بيته لحد الكعبه يعبد الصنم بتاع مناه ده ويرجع تاني بيته هيكون اتهد حيله فقال ايه خطر على باله فكره كده فكره هندسيه قال طب ما نعمل ماكيت من الصنم ده ميني منا يعني واخد بالك يعني اله ترانزستور كده واخد بالك قال لك نعمل ميني منا واخليه في البيت عندي بس يبقى شبه مناه جاب واحد نحات ونحت له صنم آه على شكل مناه وخلاه عنده في البيت حطه جنب السرير يسجد له بقى ويعبده من دون الله ويستقسم بالازلام ويستشيره في السفر وفي الزواج وفي الخلفه ومش عارف ايه وفي التجاره وفي كل حاجه في يوم من الايام اسلم معاذ ابن عمرو ابن الجموح وده كان واحد من الاثنين اللي اشتركوا في مقتل فرعون هذه الامه اللي هو ابو جهل خد بالك فاسلم معاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو ابن عمرو بن الجموح واسلم ايضا معاذ بن جبل ومجموعه بقى من الأب- من ابناء الحي فحبوا ان هم يشوفوا طريق عشان ابوه يسلم طب ابوه يسلم ازاي جميل قوي جميل قوي ان انت تحمل الهم ده انا التزمت لازم ابويا يلتزم بس يلتزم ازاي مش بقى بسوء ادب مش بقى ان انا اتعنطز عليه مش ده انا بقى أت- اترسم على والدي ان انا اقول له كلمات آه، آه، بذيئه لا ان انا اتكلم معاه بالرقه و- و- وانقل له الاحاسيس الجميله اللي انا حاسسها عشان هو كمان يحب الدين ويحب الالتزام انما بقى هكرهه في الالتزام والملتزم اخش مكشر وماشي مكشر واتعامل معاه بغلظه ولو لقيته بيتفرج على التلفزيون ايه الفسق ده وايه الكفر ده ده مش طريقه تعامل فاذا بمعاذ بن عمرو بن جموح يفكر هو الشباب الحي انا عايز ابويا يلتزم اعمل ايه فقالوا له ايه رايك ما تيجي نسرق الصنم بتاعه لعبه حلوه كده جميله وجميل قوي ان الداعيه او ان الانسان اللي بيدعو يفكر في اساليب جديده للدعوه يعني احنا مش عايزين يبقى ايه مش عايزين اساليب الدعوه تبقى جامده يبقى هي اطار واحد وما بنخرجش منه ومش عايزين بقى نغير الاسلوب دوت ابدا محتاجين ان احنا نطور ما دام هذا لا يقدح في الثوابت الاساسيه اللي في ديننا وما دام لا يقدح في العقيده ولا في العباده ولا في السلوكيات ولا الاخلاقيات جميل قوي اتصرف فاذا بمعاذ بن عمرو بن الجموح والشباب اللي معاه اتفقوا مع بعض راحوا سارقين الصنم بالليل ومع- إيه، وعمرو بن الجموح كان نايم سرقوا الصنم وطلعوا بيه على فين يا جماعة طلعوا بيه على بئر عزكم الله الناس بترمي في البئر ديت النجاسات بتاعتها رموا الصنم منكسا رأسه يعني حطوا رأس- رأسه كده تحت و- ورجليه فوق فعمرو بن جموح قايم بقى من النوم بيتمطع كده و- متخيل المنظر يعني بيتمطع ولسه بقى بي بي يعني بيشوف بقى الاله بتاعه بص لقى الاله مش موجود فبيبص فين الاله فين الاله هيعيش ازاي من غير اله فقعد يدور في سكك آه، المدينه يمين شمال مين مش لاقي مش عارف فين الم- ال- ال- الصنم بتاعه في الاخر قدرا معدي من جنب البئر بتاعت النجاسات ديت اللي بترمي فيها النجاسات فلقى الصنم بتاعه منكسا راسه في البئر فراح واخده مطبطب عليه ومنضفه ومظبطه وكلنا ثلاث خمسات وسيف الاب وظبطه لحد ما ينضفه وخدوا البيت تاني علشان يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى وقال والله لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لاخزين يعني بس اعرف بس مين عمل- مين عمل فيك كده وانا اقطعه يعني اخد بالك فراح البيت تاني يوم الشباب نفس الحكايه جم بالليل برضه راحوا سارقين الصنم وحطوه برضه ايه في عند البئر برضه منكسا راسه هو بقى خلاص عرف السكه بقى يقضي ال weekend هناك يعني واخد بالك فعرف السكه فراح ايه على المكان راح ايه جايب الصنم برضه منضفه ومظبطه وراح موديه فين وراح موديه البيت تاني جه في الليله الثالثه ربنا الهمه بحاجه كده جميله كانت دي سبب اسلامه دي سبب انشراح قلبه بالتوحيد خد بالك انا ليه بذكر قصه عمرو بن الجموح عشان في ناس كتير قاعدين قدامي كبار في السن صح كده في اللي معدي 60 سنه وفي اللي معدي 70 سنه ولسه يا خساره لسه ما التزمش لا مش خساره ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله ما بنيأس حد من رحمه ربنا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم عرفت ليه انا بنوع في القصص عشان دي تناسب ده ودي تناسب ده ودي تناسب دي انا عايز انوع كده عشان نفتح باب الامل في قلوب الناس ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا بحسن الخاتمه بالله عليك قول امين امين يا رب العالمين فاللي حاصل ان الانسان ما يقسم رحمه ربنا معاذ بن آه، عمرو بن الجموح اسلم وعنده كام سنه يا جماعه عنده 61 سنه يا خبر ابيض يعني في امل يا شيخ محمود اه طبعا في امل يعني انا لو حبيت ان أنا التزم في السن الكبير ده ربنا هيقبل مني طبعا ده جاء واحد للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم والحديث رواه المنذري بسند جيد راجل كبير في السن بقى مش 61 ولا 71 ده ممكن يعدي 90 سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه فقال يا محمد كان لسه ما اسلمش إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أت... طبعا النبي ابتسم بقى ابتسامته العادية الجميلة يعني قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أشهد قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات الله أكبر فالراجل بقى مش مستوعب الكلام يعني عايز يقول له لا انت انت مش عارف انا عملت ايه يا رسول الله قال له طب وغدراتي وفجراتي ده انا عملت حاجات يعني صعبه جدا قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم الرجل يقول الله اكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم فعمرو بن الجموح التزم او اسلم بعد سن 60 سنه فالمهم فربنا الهمه بحاجه يعملها ه- هي دي اللي كانت سبب اسلامه ايه هي حط السيف بتاعه في رقبة هذا الصنم وقال له لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك يا عم إله تيواني حضرتك ولا إيه ما تدافع عن نفسك يا عم إذا كنت أنت إله المفروض تحمينا يعني ما- مش قادر تحمي نفسك فحط السيف جم الشباب بارك الله فيهم وراحوا واخدين ال- ال- الصنم بالسيف اللي في رقبته وراحوا لامينه ببئر النجاسات بس عملوا حاجة جديدة بقى إيه هي أعزكم الله شالوا السيف من رقبة الصنم وحطوا مكانه حطوا مكانه حبل مربوط فيه كلب ميت عمرو بن الجموح صحي راح يدور على الاله ما لقوش عرف السكه بقى خلاص راح هناك عشان يشوف الاله بتاعه منكسا راسه ومرمي بئر النجاسات ومتشال السيف من رقبته ومحطوط مكانه كلب ميت فقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يدفع نفسه كان يدافع عن نفسه فلا خير في رب نأته المطالب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب الله أكبر فسجد في محراب التوحيد لله سبحانه وتعالى عمرو بن الجموح اللي أسلم يا جماعة الخير وعنده حوالي 61 سنة أول ما سمع بقى عن غزوة بدر طبعا كان سعيد جدا جدا وكان نفسه يخش فأولاده منعوه جه في غزوة أحد حاولوا يمنعوه قال لا لازم اخش بقى غزوه احد واجاهد مع ان ربنا رفع الجهاد عن الاعرج وعن المريض وعن يعني وعن الاعمى كل دول ربنا رفع عنهم مؤونه الجهاد دول ما عليهمش جهاد اصلا يعني لو ما راحوش يجاهدوا لا ذنب عليهم ابدا هم معذورون ورغم ذلك قال لا فرح للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله أنا عايز أجاهد في سبيل الله وهم منعني أعمل إيه فتبسم النبي وقال له يا عمرو أما أنت فلا جهاد عليك أنت أصلا ما عليكش جهاد أصلا يعني ما أنتش مطالب بالجهاد ثم نظر النبي إلى أبنائه وقال أما أنتم فما عليكم أن تدعوا سيبوه إيه المشكلة فلعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله فقال له عمرو بن الجموح ودي الكلمة الحلوة بقى شوف حسن الخاتمة بقى قال يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن طب أنا أعرج وشديد العرج بس أنا بقى لو دخلت قاتلت وقتلت ممكن إن أنا أدخل برجل العرجاء ديت في جنة الرحمن فقال النبي أجل وإذا بعمر بن الجموح يدخل في غزوة أحد فيقتل فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد ويقول والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة إيه رأيك في حسن الخاتمة دي رجل أعرج معلوش جهاد وكافر وسنه معدي 60 سنة فأسلم وفوق ده كله راح يجاهد في سبيل الله وفوق ده كله يستشهد وفوق ده كله النبي يشوفه وهو بيطأ برجليه في جنة الرحمن لا ده حسن خاتمة بقى ما بعدها حسن خاتمة بأهدي أو بأهدي هذه الرسالة الجميلة الرقيقة لكل أبائنا وأمهاتنا اللي عدوا الخمسين والستين والسبعين لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى قال جل في علاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى إذا احنا محتاجين ان احنا فعلا يعني نبث روح الأمل في نفوس أبائنا وأمهاتنا اللي لحد الآن لسه ما التزموش أو اللي لحد الآن لسه ما أسلموش احنا مش بنخاطب بس المسلمين احنا بنخاطب المسلمين وغير المسلمين بنتمنى للكل حسن الخاتمة يعني ايه حسن خاتمة لغير مسلم ايوه انه يسلم فيموت على الإسلام فيكون ذلك حسن خاتمة ليه فضل الله لأن المولى عز وجل أمرنا بكده قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أهم حاجة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدي العزيز ووالدتي العزيزة بالله عليكم ما حدش يأس من رحمة ربنا نقدر نتوب دلوقتي نقدر دلوقتي وانتوا قاعدين قدامي ان احنا نستغفر ربنا تقدر ت... انت قاعد دلوقتي لو انت ما انتش مسلم تقدر تقول دلوقتي حالا ورايا تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الف مبروك انت الان موحد انت الان صحيفتك بيضه ما شاء الله ما فيش عليك ولا ذنب ولا أي حاجة عليك خالص بالمرة لو مت الآن فأنت من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده بيقول لا يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أن لو, لو إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة شوف المثل الثاني تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم المثل الثاني الجميل عبد الله ابن عمرو بن حرام هكترك من الأمثلة معلش وأنا متعمد علشان ناخد من دي مثال وناخد من دي عظة ودي عبرة وواحد يقول أيوة أنا نفسي أموت الميتة دي والثاني يقول لا ده أنا نفسي أموت الميتة دي وواحد يقول إيه لا ده أنا نفسي أموت دي ودي أموت وأحيا وأموت وأحيا زي ما النبي تمنى قال أتمنى أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثانيا فثالثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن حرام ده والد جابر ابن عبد الله والد جابر بن عبد الله في ليلة أحد في ليلة غزوة أحد يعني صباح بكرة غزوة أحد راح جايب ابنه جابر قال له يا جابر ما أراني إلا وسأكون مع أول من يقتل في غزوة أحد انا شايف ان انا هتقتل في اوائل الغزوه ديت فيا ابني يعني موصي وصيتين قال له انا عليا دين كبير قوي قوي عايزك تأدي الدين ده عليا وحاجه تانية آه انا عليا كمان آه عندي سايب تسع بنات اللي هم اخواته يعني اللي هم بنات اللي هم اخوات جابر بن عبد الله قال له سايب تسع بنات خد بالك منهم جابر بن عبد الله بقى دلوقتي عنده مسؤوليه كبيره جدا جابر كان عنده كام سنه في الوقت ده كان ما بين ال 14 سنه وال 15 سنه ابوه بيحمله امانه اداء دين كبير جدا عليه والحاجة التانية انه ياخد باله من إخو- اخواته التسعة اللي هم اصغر منه علشان بعد كده يربيهم ويجوزهم وي- ويسترهم وبعد كده يبقى يبتدي يفكر في نفسه آه، مسؤولية كبيرة جدا فوالد جابر بن عبد الله والحديث رواه مسلم دخل فقاتل فاستشهد في غزوة احد خد بالك وانا ذكرت عمرو بن الجموح بعد إيه، وعم وعبد الله بن عمرو وحرام مع, مع بعض ليه؟ لان الاثنين لما استشهدوا النبي عارف ان هم كانوا حبايب واصدقاء ويعني ايه كانوا يعني من اقرب الناس لبعض فعمل ايه راح بحث عنهم النبي عليه السلام وراح امر ان يدفنا في قبر واحد قال فانهما كانا متواخيين الاثنين كانوا حبايب مع بعض قوي فدفنوهم هم الاثنين في قبر واحد الله اكبر خد بالك بقى عبد الله بن عمرو بن حرام لما استشهد في غزوه احد فصاحت اخته او صاحت ابنته كما في الروايه يعني فلما صاحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها تبكيه أو لا تبكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا قال الإمام النووي أي مثل هذا اللي يحصل له حاجة زي كده جدير ألا يبكي الناس عليه بل يفرحوا لما حدث له أو كما قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة يعني اللي زي ده ما تزعليش عليه ده أنت تفرحي لأن الملائكة أظلته بأجنحتها حتى رفعته إلى إلى السماء الدنيا الرواية التانية بقى اللي أجمل كما عند الترمذي بسند صحيح إن النبي حب يطيب خاطر جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله أبوه استشهد ساب له يا جماعة تسع بنات يا جماعة الموضوع مش سهل شاب صغير عايز يكون مستقبله وعايز يعيش حياته وعايز آه، يعني يعمل حق ورغم ذلك أبوه ساب له تسع بنات ودين كبير كمان يعني مش ساب له تسع بنات ومعاه مثلا آه، آه، فيلا ومصنع وعربية مرسيدس ويعني ما سابلوش حاجة ده هو ساب له دين قد كده وساب له تسع بنات فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حب كده يطيب خاطر جابر بن عبد الله فقال يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك شوف الأدب بقى قال قلت الله ورسوله أعلم أنا ما أعرفش حاجة ده غيب ما أعرفوش يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب طبعا الكلام ده يكون بعد الموت قبل الموت ما ينفعش فإن الله قد كلمه بغير حجاب وقال عبدي تمنى علي فقال يا ربي أتمنى طب أنت لو مكانه تتمنى إيه بالله عليك يعني أنت والد جابر بن عبد الله سايب جابر بن عبد الله فقير جدا وعليه ديون قد كده وسايب تسع بنات هتقول إيه ربنا أتمنى يا رب يعني تكرم ابن جابر وتوسع عليه وتسطر بنات التسعة صح كده أظن ده أقل طلب يطلب يعني فإذا بوالد جابر يقول إيه يقول أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك الثانية يا رب أتمنى تردني للدنيا دي مرة تانية عشان أتقتل من أجلك مرة تانية فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون طب يعني مش هرجع تاني طب يا رب أخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله قول لهم يا رب عرفهم المكانة الكبيرة اللي أنا فيها عشان ما حدش فيهم يتأخر عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ونزلت تلك الآية في والد جابر ابن عبد الله يا لها من خاتمة الحسنة يا ترى والد جابر بن عبد الله ضحى بنفسه وساب بناته خد بالك من حاجة بيني وبينك لو واحد مكان والد جابر يقول يعني معقولة أروح الجهاد وأسيب بناتي التسعة طب أنا مع بناتي التسعة ما أنا في جهاد وصدق والله فعلا كلام مظبوط وانت قاعد مع بناتك بتربيهم ده انت لو ربيت بنتين او ثلاثة واحسنت تربية البنات دولت كن لك سترا من النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اكتر من كده ورغم ذلك قال لك طب هسيبهم وربنا يتولاهم وهسيب ابن جابر طب وعليا دين كبير هوصيه بس يؤدي الدين لان الشهيد كما قال عليه الصلاه والسلام يغفر له كل ذنب الا الدين فتمنى ان يضحي بنفسه في سبيل هذا الدين العظيم انت بقى عندك استعداد تضحي بايه وانت عندك استعداد تضحي بايه ده احنا لحد الان سامحوني يعني كتير مننا مش قادر يضحي بشهوه ساعه كتير مننا مش قادر يعني يعني ممكن يكون قاعد بيتفرج عليا دلوقتي والسيجاره في ايده يقول لك يا سلام كلام جميل والله ما شاء الله كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه وممكن تلاقي يعني مره واحد بيحكي لي حكايه عجيبه جدا بيقول لي ده انا مره كنت معدي في بلد ريفيه قدام قهوه من القهاوي فلقيت شباب قاعدين متجمعين قالوا يلا تعالى يلا الفضفضه بتاعت الشيخ محمود مصري بدات ايه قال لي فقعدوا على القهوه يتفرجوا وما شاء الله بعدين كانت الحلقه كانت ما شاء الله سخنه وفجاه الشباب سخنت كده وبداوا يطلبوا شيش قلت له يعني سخنوا طلبوا شيش يعني بدل ما يتوبوا والله يا بدري بدل ما يتوبوا طلبوا شيء يعني يا ريتهم ما كانوا سخن والله يعني فالمهم المهم صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم الشاهد في الموضوع ان شوف قد ايه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى شوف قد ايه الناس دي كانت بتضحي بنفسها في سبيل الله انت عندك استعداد تضحي بايه طب تعالى اذكر لك مثال ثالث كده عشان نربطه ونربط موضوع التضحيه ده حنظله حنظله رضي الله عنه وارضاه اللي هو لما بتذكر حنظله تقول غسيل الملائكه وفي ناس تقول غسيل الم... لا غلط هي غسيل الملائكه حنظله والحديث رواه الحاكم باسناد حسن كان اتجوز وفي ليله الدخله اتى زوجته كما ياتي رجل زوجته فجامعها فأجنب منها أو أجنبت أجنب الاثنين فاهم ازاي فلسه هيغتسل فإذا به يسمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي فما كان منه إلا أنه كان مخير بين أمرين إما إن أنا أغتسل وخايف أتأخر شوية لأن يعني طبعا ما كانش بيفتح الدش فيلاقي مرة المية نازلة وفي ثواني يكون لابس وماشي لا ده لسه يروح يملى ميه ولسه هيبحث عن مكان ويداري نفسه وبعدين لسه هيغتسل ويلبس يعني الموضوع مش سهل يعني ف طب أ... طب انا ممكن اغتسل بس اتاخر وممكن ما الحقهمش ولا اروح وربنا بقى يسامحني انا خرجت جنب فاختار ان هو يخرج جنب ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى خرج حنظله وبعد الغزوه ما انتهت وكل ده في غزوه احد يعني الثلاث وقائع اللي انا بذكرهم دول كلهم في غزوه احد فبعد ما خرج فربنا رزقه الشهادة فلما استشهد حنظلة رضي الله عنه وأرضاه الصحابة جم قالوا للنبي يا رسول الله وجدنا شيئا عجيبا إيه يا جماعة وجدتم إيه قالوا لقينا حنظلة يعني قد استشهد وقد يعني امتل جسده وامتلأت وامتلأ المكان حوله بالمياه ومفيش مية نشرب أصلا والمية مليانة كتير حواليه قال أجل أما إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة الله أكبر يا سبحان الله ده مين ده حنظلة لكن النبي لسه مش عارف إيه السبب فراح بعت ناس لزوجة حنظلة يسألوها هو إيه اللي حصل فلما سألوها قالت أما إنه قد أتى وفعل كذا كذا كما يأتي الرجل بزوجته فلما أجنب أراد أن يغتسل فخشي أن يتأخر فخرج وهو جنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك غسلته ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى الراجل دوت يا جماعة ضحى بالحلال بالحلال وفي ليلة دخلته ضحى بالحلال عشان يجاهد في سبيل الله انت بقى ما انتش قادر تسيب الحرام طب قارن بين المسألتين واحد بيسيب حلال الزوجة دي حلال ده النبي صلى الله عليه وسلم كمان ده هو اللي شجع على اتيان الزوجة وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أجل أرأيت أن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر حتى بال حضرتك المسألة عاملة إزاي يبقى إذن يبقى إذن لازم تاخد بالك أخوي وحبيبي حنظلة لما ضحى بالحلال كان في المقابل المنتظر مني ومنك ومنك إن إحنا كمان نضحي بالحرام ونترك الحرام يعني لو واحدة متبرجة تقول لا ده من النهاردة إن شاء الله إن شاء الله ده راجل ضحى بدمه ضحى بحياته ضحى بكل حاجة علشان إرضاء ربنا سبحانه وتعالى معقول أنا ما البسش حجاب عشان أرضي ربنا إن شاء الله ألبس حجاب إن شاء الله واحد لسه لحد الآن مبتلى بالدخان أو بالسجاير أو بالشيشة أو بغير ذلك إن شاء الله أترك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه تقول لي مش قادر أقول لك هتقدر بس مش بإرادتك أنت استعن بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أنا مش عايزك تقول أنا همسك السيجارة ديت ومش هشربها وأنا قادر إن أنا أبطلها في أي لحظة لا يبقى مش هبطلها إنما لما تمسك علبة السجاير وتقطعها تقول يا رب يا رب أنا ضعيف يا رب يا رب ما عنديش قوة يا رب أنت قويني يا رب من عندك أنا استعنت بيك يا ربي يا إلهي يا حبيبي أنت يا رب أعني إن أنا أسيب الدخان ده يا رب هيعينك إنما لو وكلت نفسك إلى نفسك هتضيع إنما لو توكلت على الله إن شاء الله ربنا هيكرمك وده اللي احنا عايزينه ده اللي احنا عايزينه يا جماعة إن احنا نترك كل الذنوب دي عشان ربنا يكرمنا وعلشان الأمة مرة تانية تعود خير أمة أخرجت للناس بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مثال رابع النهاردة بس برضه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن ربيع رضي الله عنه وارضاه وقصته حقيقة عجيبة قوي قصته رواها الحاكم بسند صحيح النبي برضه في غزوه احد غزوه احد دي كان فيها حاجات ان شاء الله ربنا يكرمنا كده لما نيجي ندرس لكم السيره ان شاء الله هتشوفوا الاشياء العجيبه التي حدثت في غزوه احد حاجات عجيبه لا تخطر على قلب بشر سعد بن ربيع كان بيحب النبي وكل الصحابه بيحبوا النبي وانتوا كمان بتحبوا النبي عشان كده هتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ربيع في غزوه احد راح النبي منادي على مين على زيد بن ثابت زيد بن ثابت الذي كان يكتب الوحي فقال له يا زيد التمس لي سعد بن الربيع دور لي عليه فإذا وجدته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول لك كيف تجدك يعني كيف حالك تخيل كده حضرتك وربنا يكرمنا ويكرمك يا رب وي- ويطول عمرك في طاعة الله و- وعند بقى حسن الخاتمة كده تخيل لو النبي بعت لك واحد صحابي بيقول لك النبي بيسلم عليك وفوق ده كله كمان وبيقول لك انت عامل ايه ده النبي اللي بعت لك مخصوص تخيل احساسك يبقى عامل ازاي طب تخيل كده يعني يعني انا انا عايزك تتخيل كده لو واحد بيموت وقالوا له الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه بيسلم عليك ويقول لك انت عامل ايه شوف بقى لما ده وده الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه فتخيل بقى لما يكون النبي بقى النبي النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم ف- ف- فحصل ايه زيد بن ثابت دور على سعد بن ربيع فوجده في الرمق الاخير في اخر نفس انضرب بالسيوف والرماح والسهام لحد ما جسمه اتقطع فقال له يا سعد رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك فتبسم سعد بن ربيع وقال وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة خد بالك وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف يا نهار أبيض إيه الحب ده كله حد فيكم ممكن يحب النبي للدرجة دي حد فيكم ممكن يعني ما يخطرش على باله حد بقى يعني بعد المولى عز وجل إلا النبي عليه السلام حد فيكم ده, ده كتير من الناس يا جماعة عند الموت كل همه خدي بالك من العيال والارض الفلانيه بيعوا بالشيء الفلاني وال- والبيت الفلاني والمسكن الفلاني والدكان الفلانيه وال- والدين الفلاني كل شغله وهمه كله دنيا الا من رحم الله سبحانه وتعالى شوف ده همه ايه همه ايه وكل قوم يا الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف طول ما انتوا عايشين طول ما انتوا صاحيين طول ما انتوا مفتحين اوعى حد فيكم يسيب النبي يوصل له اي مكروه صلى الله عليه وسلم كانت في ناس بتحب النبي للدرجه دي ايوه طبعا ده كانوا بيتمنوا يفدوا النبي بحياتهم ده كان شعارهم لما يجوا يكلموا النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خد بالك طب اديك مثال تاني الواحد بيحب النبي قوي تعال وكل الصحابه طبعا كانوا بيحبوا النبي لكن المثل ده كان عجيب جدا خبيب بن عدي خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه والحديث رواه البخاري او الجزء الاولاني رواه البخاري الحديث ان ان خبيب بن عدي لما اسره المشركون في ارض مكه حبوا يقتلوه كانوا في الاشهر الحرم ما ينفعش حد يقتل حد في الاشهر الحرم قالوا خلاص ننتظر ونسيبه عندنا اسير لحد ما تعدي الاشهر الحرم ونقتله عدت الاشهر الحرم وبعدين اخذه ابو سفيان ابو سفيان كان هو ساعتها اللي بيشرف على قتل خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه فاخذه الى ارض التنعيم وبقى على حدود مكه كده وبعدين علق له بقى المشنقه كده وخلاص هيقتلوه ف... فقال له يا خبيب اتريد شيئا قال اجل قال ما هو قال أتوضأ وأصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى خد بالك فأم ساعتها ساعتها طبعا كان أبو سفيان كان لسه ما زال مشركا فراح فكن له القيد بتاعه نزل اتوضى صلى ركعتين بسرعة ليه؟ قال لك خشيت أن يظن أن ما بي حذر من الموت خفت لحسن يقولوا إن هو خايف من الموت وأنا مش خايف من الموت فاتوضى صلى ركعتين بسرعة وطلع على حبل المشنقة ثم تلا تلك أو قرأ تلك الأبيات قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع بيقول له رب أتمنى أتقطع حتت بس أنت تكون راضي عني وبعدين لحد هنا بقى طبعا حديث بخاري انتهى الزيادة اللي هقولها بعد كده ديت في مغازي موسى ابن عقبة إن خبيب عمل إيه؟ قبل ما يتشيل يا جماعة راح نظر هو كان في مكة نظر تجاه المدينة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام وإذا بالنبي كان جالسا بين أصحابه في المدينة فاستدار تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب الآن قتل خبيب وفي نفس اللحظة بالفعل كان خبيب قتل واستشهد بفضل الله سبحانه وتعالى بالله عليك حد فينا ممكن يكون بيحب النبي للدرجة دي اه طبعا في ناس فعلا مسلمين موجودين عايشين ما بيننا الآن بيحبوا النبي زي كده بالظبط ويتمنى الواحد منهم يفدي النبي بحياته وبنفسه وبماله وبأولاده والنبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي قوم إيه؟ يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه رآن لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني بيقول الواحد فيهم يتمنى أنه يفقد أهله وماله وكل ما يملك مقابل ان هو يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفت قد ايه حب النبي بس حب النبي ما هوش كلام حب النبي اتباع حب النبي سلوك أخلاقه إن احنا نقلده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حب النبي إن احنا نقلده في لبسه في أكله في شربه في حياته في سمته في دله في آه، هديه في سنته في أخلاقه في سلوكياته في معاملاته في كل حاجة جاء بها النبي لقد كان لكم في رسول الله ربنا ما قالش إيه لقد كان لكم في أخلاق رسول الله أو في سلوكيات رسول الله أو في علم رسول الله أو في قوة رسول الله لا قال لقد كان لكم في رسول الله كل حاجة يعملها النبي هو أسوة لنا هو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم والعجيب في الموضوع إن حياة النبي يا جماعة استوعبت كل أحوال البشرية كان أب وكان جد وكان ابن واتجوز وخلف وعياله ماتوا وطلق ورجع وعدد وجاهد وانتصر واتهزم ومرض وكان سليما وكان صحيحا و... و... ومات صلى الله عليه وسلم كل أحوال وكان غني وكان فقير وكان يشبع وكان يجوع ويعني كل أحوال البشر بلا استثناء استوعبها استوعبتها حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكتمل فيه الأسوة والقدوة وإلا لو كان النبي مثلا ملك ما كناش هنقدر نقلده وكان هيبقى لنا عذر بقى ده ملك ما نقدرش نقلده إنما هو بشر صلى الله عليه وسلم يبقى إذا ولكنه خير البشر وسيد البشر هو اللي قال كده كما في الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وعشان ما حدش يظن إن النبي بيقولها بفخر يعني قال ولا فخر سيد المتو- المتواضعين بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم بتحب النبي تحب النبي زي سعد بن ربيع تتمنى كده قبل ما تموت تقول اوعى حد يقرب للنبي اوعى حد اوعى مكروه يوصل لنبي وفيكم عين تطرف تقدر توصل محبتك للنبي للدرجه دي تقدر توصل محبتك للنبي لدرجه ان انت تتمنى اه خد بالك من الحته اللي انا نسيتها بقى في قصه خبيب ان ابو سفيان قال له كلمه عجيبه قوي قال له يا خبيب اكنت تتمنى ان تكون في اهلك ومالك الان ومحمد مكانك الان يشنق قال له لا والله ما أود أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة ما اتمناش أكون دلوقتي معافى من الشنق دوت وأروح بيتي وأقعد مع زوجتي وأولادي والنبي تصيبه شوكة مش يتقتل شوكة خدت بالك عشان كده بقول لك لو أنت وقفت قدام النبي قلت لك قبل كده كتير وعايز أكررها لك وأكررها لك لو وقفت قدام النبي دقيقة واحدة هتقول له إيه؟ لو سألك بتحبه ولا لأ طبعا هتقول له أنا بحبك إيه الدليل على إنك بتحبني قلدتني سمعت كلامي اتبعت سنتي أنت بتصلي الأول ولا لأ معقول أكون ما بصليش واقف قدام النبي ويقول لي بتحبني أقول له بحبك يقول لي بتصلي أقول له معقول- ولا عمري سجدتها معقولة معقولة النبي يقف قدامك ويقول لك بتحبيني تقول طبعا بحبك يا رسول الله هتتحجبي لا مش هتحجب معقولة طب ده كلام مين في الدنيا يصدق ان مسلمه مسلمه احنا قلنا قبل كده يا جماعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانش يخطر على بال النبي ابدا ان في واحده تطلع قدامه متبرجه ولذلك لما تكلم عن الكاسيات العادات قال ايه قال صنفان من اهل النار لم اراهما انا ما شفتش الصنف ده خالص وما كانش اتوقع ان انا اشوفهم اصلا لم اراهما وذكر ان هما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا قلنا كتير يا جماعة ونبهنا كتير ورددنا كتير وهنقول كتير طول ما احنا ماشيين في الدار الآخرة رافعين شعار اوعى تنسوه أبدا اللي هو إيه وماذا أعددت لها لما الرجل بيقول للنبي عليه السلام بيقول له يا رسول الله متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثيرا صلاة ولا صيام غير أني مش معنى كده ما كانش بيصلي كان بيصلي الفرائض لكنه كان لا يعد نوافل كثيرة غير أني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت الله يبقى شعارنا وماذا أعددت لها أعددنا إيه جهزنا نفسنا ولا لا احنا دلوقتي بنتكلم عن الدار الآخرة بالله عليك وبالله عليك لو متنا دلوقتي مستعدين حد في انا على نفسي مش مستعد انا مش مستعد بجد بحب لقاء ربنا جدا والله واتمنى اموت دلوقتي لكن انا مش مستعد ليه كان نفسي اتزود اكتر واكتر واكتر عشان لما اقف بين ايدين ربنا اقول له يا رب عملت اللي اقدر اعمله اكتر من كده يعني طاقتي م- ما استحملتش عملت اللي عليك عملت اللي عليكي ربيتي ولادك صح علمتيهم القران حفظتيهم سنه النبي علمتيهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم اتبعنا النبي ولا سخرنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا قدام القنوات الإسلامية واستمعنا إلى علمائنا ودعاتنا وتعلمنا منهم هدي النبي وسنة النبي ولا ليل ونهار ما قاعدين ولادنا قدام الأغاني والأفلام والمسرحيات وقدام وقدام وقدام وفي الآخر نقول هم العيال طالعين كده ليه؟ ما أنتوا السبب أنتوا السبب في حاجة زي كده لا رب ولادك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين يا مؤمنين يا موحدين يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بالله عليك قبل ما أطلع الفاصل وبالله عليك حضروا في ذهنكم كده هدية لو النبي خبط على بابك الليلة دي قول له دي هديتك يا رسول الله النبي مش عايز فلوس ومش عايز جواهر النبي عايز هداية للبشرية هو قال كده قال كده صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما عايز أشوف أخلاقياتكم معاملاتكم سلوكياتكم هدايتكم قربكم من ربنا سبحانه وتعالى وقالها تلميذ النبي إنما بعثنا إنما إن نحن إيه إنما آه، بع- إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة أخويا وحبيبي أختي الفاضلة بالله عليك جهز نفسك لو وقفت قدام النبي دقيقة هتقول له إيه الحاجة التانية إيه الهدية اللي هتقدمها للنبي هنكمل النماذج المشرقة مسك الختام ورحلة إلى الدار الآخرة ما زلنا بنتكلم عن نماذج جميلة جدا لحسن الخاتمة وسامحوني بنطول شوية فيها عشان بس فعلا نستشعر ونعيش الجو الإيماني ده وأنا قلت لكم يا جماعة رحلة الدار الآخرة أنا ممكن أحكي لكم بدون مبالغة والله العظيم ممكن أحكي لكم في ربع ساعة أقول لك من لحظة دخول ملك الموت لحد ما نخش الجنة ان شاء الله وناس تانية تخش النار ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين وكل الكلام ده هحكي له في ربع ساعه لكن انا عايز نعيشه في 50 حلقه علشان نعيش مع النماذج نعيش ونتاثر ونستوعب الرحله من الالف للياء وفعلا تبقى بالنسبه لنا رحله متكامله نقدر نحتفظ بيها نسمعها نسمعها لاولادنا ونسمعها لاحفادنا ونعرف الحياه الحقيقيه اللي احنا نفسنا نعيشها بجد هنا هنعيشها ازاي وهناك هنعيشها ازاي وعشان لما ربنا يجمعنا في الجنه ان شاء الله اذكركم اقول لكم فاكرين لما زهقتكم في رحله الدار الاخره 50 حلقه لحد ما في الاخر خالص ان شاء الله ربنا اكرمنا واللي تاب تاب واللي كان عايز يسلم اسلم وانا زي ما بقول انا مش بخاطب المسلمين بس انا بخاطب المسلمين وغير المسلمين واتمنى ربنا يكرمنا ان شاء الله بثمرات جميله ان شاء الله من المسلمين ومن غير المسلمين تعالوا نشوف نموذج تاني جميل قوي قوي لحسن الخاتمه نموذج عالي قوي تخيل حضرتك لو ان والدك رجل كان بيعادي النبي وبيحارب النبي لا وهو كان اكتر واحد بيحارب النبي وفضل واحد وعش وفضل سنوات طويله جدا انت وهو بتحاربوا النبي هل يبقى عندك امل انك ترجع وتبقى كويس متهيألي صعب صح كده لكن المثال ده ما يقص من رحمه ربنا اللي احنا هنذكره دلوقتي حالا المثال دوت كان عكرمه بن ابي جهل ابن مين ابن ابي جهل ابن فرعون هذه الامه هذا الرجل سبحان الله كان يعني كان عداوة شديدة جدا للنبي 21 سنة وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى وكما ورد في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يوم فتح مكة يا جماعة امن الناس جميعا الا اربعة من الرجال وامرأتين الاربعة من الرجال هم مين يا جماعة اللي هم عكرمة بن ابي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن ابي الصالح وامرأتان الم... ال- النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة بيقول لو شفتوهم شوف مبالغة بقى في قتلهم لو لقيتهم ماسكين في أستار الكعبة مش في الحرم وبس جوه عند الكعبة كمان اقتلوهم بالفعل قتلوا عبد الله بن خطر وهو ماسك بأستار الكعبة قتلوا مقيس بن صبابة في ال- في السوق وفضل اثنين اللي هو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح وده كان اخو عثمان بن عفان في الرضاعه فلما جاءت البيعه آه، طبعا هو لما عرف ان النبي داخل مكه اختبأ في دار عثمان بن عفان ولما جاءت البيعه اخذه عثمان وذهب به الى النبي وصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم وقال له يا رسول الله بايعهم فاعرض النبي عن عبد الله بن سعد بن ابي الصرح فجاله عثمان بن عفان من الناحيه الثانيه قال له بايعه يا رسول الله فرفض النبي في المره الثالثه قال له بايعه يا رسول الله فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك أمنه النبي على دمه وعلى ماله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف عثمان بن عفان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح قال للصحابة قال أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل أن يقوم فيقتله محدش فيكم كان واخد باله إن أنا معرض ومش عايز أبايع الراجل ده كان يقوم يقتله وخلصني فإذا بالصحابة قالوا يا رسول الله هلا أموأت هلا أم هلا أومأت لنا بعينك يعني أنت ما كنتش بس شاورت لنا كده إشارة كده بعينيك هلا أم أومأت لنا بعينك آه، يعني إشارة حتى نعلم أنك تريد أن تقتله فنقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين كانش ينبغي لأي نبي إن يكون عنده النظرات ال- ال- ال- ال- ال- الخفية ديت وسماها النبي خيانة خ- خائنة أعين صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي حد النهارده يقول الإسلام انتشر بحد السيف أدي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل مين يا جماعة فضل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه لما دخل النبي مكة كانت زوجة عكرمة اللي هي أم حكيم أسلمت وبعد صعب عليها زوجها والزوجة دايما يا زوجات يا أخوات بتكون حريصة جدا على هداية زوجها وعلى إسلام زوجها لو ما كانش أسلم شوف قد إيه إن هي لو ربنا أكرمها بنعمة الإسلام طبعا الإسلام لو أسلمت خلاص يفرق ما بينها وما بين زوجها هو مش مسلم ما ينفعش لكنها تكون حريصة إن هي توصل له الهداية وإن هو يسلم عشان يرجع لها مرة تانية سبحان الله أم حكيم راحت قالت للنبي قالت له يا رسول الله خد بالكم بقى من القصة المؤثرة الجميلة دي قالت له يا رسول الله إن عكرمة لما علم بدخولك فر هاربا خوفا من أن يقتل ألا تؤمنه يا رسول الله حتى يرجع فيضع يده فيضع يده في يدك فيسلم يا رسول الله قال أجل قد أمنت فراحت أم حكيم عشان تقابل عكرمة سألت عنه فقالوا لها ده هرب على مركب وطلع أي بلد من البلدان فراحت على شاطئ البحر تنتظر عكرمة زوجها في نفس اللحظات شوف أقدار الملك جل جلاله لما يريد أمر خلاص يهيئ له أسبابه فإذا بعكرمة بن أبي جهل ركب السفينة مع بعض الناس وقال نسافر أي مكان بس نهرب وهم في السفينة السفينة هاجت الأمواج هاجت الأمواج لما هاجت الأمواج قال ربان السفينة خدوا بالكم حتى المشركين عارفين يقينا أن الأصنام دي لا تنفع ولا تضر لكن هي إيه؟ هي مسألة مسألة كبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فالرجل قال إيه؟ أيها الناس أخلصوا في الدعاء خد بالك أخلصوا في الدعاء فإنه لا تنفعكم ها هنا آلهتكم التي كنتم تدعون الأصنام دي مش هتنفعكم هنا وإنما ينفعكم الله الذي في السماء فإذا بعكرمة يقول والله لئن كان لا ينفعني إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد لئن نجاني أن أرجع فلأضعن يدي في يد محمد بن عبد الله فلأجدنه عفوا برا رحيما فأسلم بين يديه وإذا بالأمواج تهدأ وتعود السفينة مرة أخرى إلى شاطئ البحر خد بالك من الموقف الجميل المؤثر ده أم حكيم مستنية زوجها عكرمة فأول ما وصل على الشط لقى زوجته فاستقبلته وقالت رسول الله قد أمنك شوف البشرة هو يرجع وهي تقول له رسول الله قد أمنك فيعود عكرمة مع زوجته أم حكيم وتذهب به إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما ذهب إلى النبي بكى ونظر إلى الأرض وليه حق بعد 21 سنة عداوة مع النبي صلى الله ومع مين مع سيد ولد آدم بقوا النبي يتعادى يا جماعة النبي يتكره النبي يتحارب النبي الناس تحاول تقتله مين يقول الكلام ده فطبعا خجلان من نفسه 21 سنة عداوة مع النبي فنظر إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى اللي فات ده كله ربنا يغفره لي قال أجل أما علمت يا عكرمة أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فقال أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وعكرمة بن أبي جهل تمر الأيام ويقول المؤرخون كان محمود البلاء في الإسلام لا يعرف له خطيئة بعدما أسلم لا يعرف له ذنب بعدما أسلم في يوم اليرموك يتقدم عكرمة بن أبي جهل ليقاتل ويجاهد في سبيل الله وإذا به يجد أن المشركين أو أن الكفار بدأوا يقتلون عددا كبيرا في المسلمين فقال يا قوم لقد كنا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ونجترئ على قتال اليوم نجبن عن لقاء أعداء الله والله إن هذا لا يكون من يبايع على الموت بنادي لا على صوته فراح مبايع 400 واحد وبدأوا يقاتلوا أمام الحديقة قعدوا يقاتلوا فكان من أول من قتل عكرمة ابن أبي جهل الذي ظل يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله لا ده كان في موقف جميل قوي عند موته موقف عجيب قوي ان لما كان في بداية السكرات احتاج انه يشرب شوية مية وكان في واحد واقف هو كان قريب لعكرمة كان ابن عمه فعكرمة طلب منه شوية مية فراح الراجل جاب له كوب مية بس كوب مية قليل قوي يعني فجاب له شوية مية عشان يشرب فكان نايم جنب عكرمة ستة تانيين في بداية السكرات أيضا فعكرمة لسه هيشرب فبص للي جنبه فلقاه عايز يشرب بص على المية فقال له اسقيه اديله المية هو اللي يشرب فراح يديله المية فالتاني بص لقى التالت عينه على المية قال له اسقيه فالتالت لقى الرابع عينه على المية لحد ما وصلوا للسابع فلما وصلوا للسابع فالسابع قال له لا أولى الناس بالشرب من طلب الماء أولا روح بالماء إلى عكرمة فراح لعكرمة لأمات راح للي بعده لأمات حد ما عدى على السبعة لقاهم ماتوا وما شرب واحد منهم شربة ماء الله الأخلاق دي احنا فين منها يا جماعة يعني أنا عايز أطلع من القصة دي بدرسين الدرس الأولاني مهما كانت ذنوبك يا مسلم توب إلى الله مهما كانت ذنوبك مهما عملت مهما أجرمت توب إلى الله باب التوبة مفتوح ورحمة الله وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا الله إنه هو الغفور الرحيم يبقى إذا تتوب إلى الله مهما كانت ذنوبك محدش فيكم هتوصل ذنوبه قد واحد عاد النبي 21 سنة وكان يتمنى في لحظة أن يقتل النبي محدش فينا ذنوبه وصلت كده أبدا ولا يمكن توصل لكده أبدا فمهما أذنبت تتوب إلى الله الحاجة التانية ده مات في لحظة شهادة ولحظة إيثار جميل قوي جميل قوي ان انا وانا بموت فجايبين لي حاجه فقبل ما اخدها قلت لهم لا لا لا لا خدوها لجاري اللي جنبي هو احوج ومحتاج الحاجه دي اكتر جميل قوي قوي ان انا وانا بموت وهم جايبين لي حاجه كبيره جدا جدا وغاليه جدا اقول خدوا الفلوس دي قسموها على قرايبي وارحامي فقراء ومحتاجين وانا ياما اتنعمت وياما اكلت وياما شربت وزعوا ايثار جميل قوي ان انت تموت في لحظه ايثار جميل قوي ان انت تموت في لحظة قرب من الله سبحانه وتعالى تعال نشوف مثال تاني مثال تاني جميل قوي انا عن نفسي بيأثر فيا جدا جدا المثال دوت وبحس كده ان لحظة صدق عجيبة قوي قوي مر بها هذا الرجل الفاضل الصحابي الجليل عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن جحش في يوم غزوة أحد قبل ما تبدأ الغزوة يا جماعة قبل ما تبدأ الغزوة وإذا به فجأة كده خطر على باله أنادي لمين حبايبي سعد بن أبي وقاص راح منادي لسعد بن أبي وقاص قال له يا سعد لقد حضر ما ترى انت شايف ان خلاص احنا ما بيننا وما بين الموت شعره خلاص هنموت فايه رايك ما تيجي كل واحد فينا يتمنى امنيه طب ما تيجي احنا دلوقتي مع بعض واحنا على الهوا اهو ما تيجي كل واحد يتمنى امنيه انا قلت لكم امنيتي المره اللي فاتت اتمنى اموت وانا قاعد دلوقتي وانا قاعد في يوم من الايام بديكم درس على الهوا وبذكركم بالله وبقول لكم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى اموت وانا في الوضع ده والقى الله عز وجل وانا بدعو الى الله سبحانه وتعالى فتيجي نتعاهد مع بعض تيجي نتفق طب تيجي نتفق مع بعض على حاجه ثانيه كمان كمان جميله قوي تيجي نتعاهد مع بعض اللي ربنا ياذن له بالشفاعه يشفع للتاني ما هو ما حدش هيشفع الا باذن الله سبحانه وتعالى اللي ربنا يقدره على شفاعه يشفع للتاني ربنا يكرمنا ويكرمكم عهد امام الله عهد امام الله لو ربنا اذن لي بالشفاعه اشفع لكل من يشاهدني الان هتقولي ما انتش عارفهم لكن الله يعلمهم سبحانه وتعالى وعهدي امام الله ان انتوا اللي ربنا يرزقه الشفاعه يشفع لي ان شاء الله ويشفع لي مدني برضو كل اللي معانا في القناه ان شاء الله ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين فاللي حصل ان سبحان الله عبد الله بن جحش قال لسعد بن ابي وقاص ايه رايك ما تيجي نتمنى كل واحد فينا يتمنى امنيه غاليه قال له طيب تعالى فقال له ايه قال له سعد بن ابي وقاص قال له اتمنى اللهم اني اسالك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم تلقني رجلا آخر ثالثا ورابعا و ثم تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني ثم نظر سعد بن أبي وقاص لعبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله فقال عبد الله بن جحش وعايزك تتأمل معايا الكلمات المؤثرة دي قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش هقدر أصبر بحبك يا رب بحبك ومشتاق للقائك عايز عايز يعني ألقاك اللحظة ديت أقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت يقول سعد بن أبي وقاص فوالله لقد رأيته بعد الغزوة وقد فقئت عيناه وجدع أنفه وقطعت أذناه وبقر بطنه فقلت صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى يا الله إيه الصدق ده الإنسان يتمنى ميتة معينة ويلقى نفس الميتة بفضل الله سبحانه وتعالى نفس القصة أخويا وحبيبي نفس القصة حصلت مع واحد تاني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه النسائي بسند صحيح واحد من الصحابة كان بيقاتل مع النبي في غزوة خيبر انتهت الغزوة النبي وزع الغنائم على الصحابة وبعدين بعد ما وزع الغنائم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي ده ما كانش موجود فترك النبي نصيبه مع بعض الصحابة فلما عاد هذا الصحابي الجليل قال له الصحابة هذا حظك من غنائم خيبر فبص كده وحزن وراح واخد الغنائم كلها وراح للنبي وقال له يا رسول الله والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك أنا ما اتبعتكش عشان غنائم يا رسول أنا مش عايز دنيا أنا صادق وإلا لو ما كنتش صادق ما كنتش جبت لك بالغنائم كنت سبتها إنما أنا جاي لك بيها بقول لك مش عايزها قال وماذا تريد فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقي أنا عايز أترمي هنا بسهم وأموت في سبيل الله وأموت شهيد فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أساسية قال إن تصدق الله يصدق اصدقوا مع ربنا يا ناس اصدقوا مع ربنا اتمنوا أحسن ميتة أجمل ميتة بيقولوا عننا إن إحنا أمة بنحسن فن صناعة الموت ما هو كده كده كده كده احنا ميتين ما حدش هيعيش في الدنيا دي ويخلد إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل ميت كل راحل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى تحسن فن صناعة الموت اتمنى ميتة حلوة اتمنى أقول عايز أموت ساجد يا رب أموت ساجد يا رب أموت وأنا بقرأ القرآن يا رب أموت وأنا ببوس إيد أمي يا رب أموت وأنا بتصدق على يتيم يا رب أموت وأنا ببني مسجد يا رب أموت وأنا بكل بعمل حاجة إن الله إذا أحب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه حسن خاتمة ان انت عايز تموت وانت بحسن خاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى فالرجل النبي قال له ايه ان تصدق الله يصدق يدخل الرجل في الغزوة اللي بعدها مباشرة فيقتل بسهم في حلقه في نفس المكان الذي أشار إليه ادخلوا به على النبي نظر إليه النبي استغرب إيه ده قال أهو هو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا قال هو يا رسول الله فقال صدق الله فصدقه الله ثم قام النبي وكفنه وصلى عليه ودفنه ثم دعا وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك وأنا على فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد حتى قال ابن مسعود والله تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق الله الله إن تصدق الله يصدق تعال نشوف مثالين أخرانيين قبل الفاصل دوت عشان نشوف قد ايه الصدق وأثره العظيم على حياة المسلم عمير بن حمام والحديث رواه مسلم في يوم غزوة بدر وكان أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين وحبيبك صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه بيقول والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة الصحابة مش مستوعبين معقولة ما بينه وما بين ال- إن أنا أخش الجنة إن أنا بس أخش فأقاتل فأقتل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن حمام بخ بخ جنة عرضها السماوات والأرض ياه فقال النبي ما حملك على قولك بخ بخ إيه اللي خليك تقول كده يا عمير قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال فأنت من أهلها أنت من أهلها يا عمير فأخرج عمير بن الحمام بعض التمرات فأكل تمرة أو تمرتين ليتقوى على الجهاد ثم نظر إلى سائر التمر يا ناس يا اللي بتجروا ورا الدنيا يا اللي بتاكلوا بعض عشان دنيا يا اللي مقطعين أرحامكم عشان الدنيا يا اللي مخاصم أمك وأبوك ومقطع رحمك عشان دنيا يا اللي مخاصم أخوك عشان دنيا ومخاصم جارك عشان دنيا قال لئن أنا بقيت أو لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة فألقى التمرات ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أختم قبل الفصل بالقصة الجميلة دي اللي بتدل على أن الصدق فعلا أعظم شيء تلقى ربنا به هو الصدق هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى صدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق صدق من جاء عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله عند الله عند الله حتى يكتب عند الله كذابا يا على الخزي أكتب عند ربنا إني أنا كذاب لما يترفع عملي إلى الله يتقال ده عمل مين يقال هذا عمل الكذاب وفي المقابل لما يترفع عملي وعملك وإحنا صادقين يقال هذا عمل الصادق فلان الفلاني هذا عمل الصادق الأمين فلان الفلاني منقبة كبيرة قوي أنس بن النضر والحديث في البخاري ومسلم في يوم بدر لم يدخل غزوة بدر لمرض شديد عذر مريض فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر وعايزك تتأ- تتخيل معايا وتتأمل أخويا وحبيبي ماذا صنع أنس بن النضر أنس بن النضر دخل ما ضربش ضربتين سيف ومات أنس بن النضر دخل فقاتل قاتل قتالا شديدا خد بالك حتى لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته وقال يا سعد واها لريح الجنة واها لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد أنا شامم ريحة الجنة راجل صدق لدرجة أنه شم ريحة الجنة وريحة الجنة موجودة طبعا موجودة وشمها بعض الصحابة شمها سعد بن ربيع وشمها أنس بن نضر وممكن يكون في كتير من الصحابة شموها لكن لم يرد ذلك في أحاديث خد بالك وريحة الجنة موجودة واحنا ليه ما بنشمهاش زكمت أنوفنا بك... بسبب كثرة ذنوبنا ربنا يتوب علينا يا رب سبحان الله في رواية تانية أنه شاع خبر مقتل النبي قالوا النبي اتقتل فالصحابة رموا السلاح وقعدوا على جنب فمر عليهم أنس بن رجب فقال ماذا تصنعون قالوا قتل رسول الله قال سبحان الله إن كان النبي قد قتل فقد بلغ وصدق قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم تقدم فقاتل وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فقاتل فقتل فلما انتهت الغزوة نزل جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر اللي هو أنا وانت وانتي وما بدلوا تبديلا أنس بن النضر اللي وجدوه به بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم ما عرفوه وما عرفته إلا أخته بعلامات كانت موجودة في صباعه تخيلوا ما عرفتوش إلا من صباعه هو ده الصدق مع ربنا الصدق منجاه ده مثال جميل لحسن الخاتمة حط له عنوان كده اسمه الصدق منجاه ان انت تموت وانت صادق هنطلع فاصل قصير ونشوف نماذج جميلة من حسن الخاتمة ونرجع تاني نكمل آخر دقائق في هذه الحلقة عسى إن الهمم تعلو وما ننساش عنوان حلقتنا وما ننساش شعارنا اللي بنرفعه في رحلة الدار الآخرة وماذا أعددت لها وما ننساش إن إحنا بنقول كل واحد ليلة دي وكل ليلة هنت- هنلتقي فيها لازم يقدم هدية للنبي ندعم بها حلقاتنا لعل وعسى ان القلوب تستيقظ مرة أخرى حاجة يا جماعة بنسمع كتير جدا عن أب وابن ممكن يكونوا بيتنافسوا في دنيا لكن عمرك في حياتك سمعت عن أب وابنه بيتنافسوا على الوصول للجنة عمرك جلست مع ابنك كده وحصل ما بينكم نقاش وهو بيقول لك لأ انا انا اولى بده لان انا عايز اخش الجنه انا اولى ان انا اعمل ده لان انا راغب في الجنه حقيقه ده حصل ما بين سعد بن خيثمه ابن الحارث خيثمه بن الحارث صحابي جليل في يوم بدر ندب النبي الصحابه للخروج في غزوه بدر واذا به يقول لابنه سعد يا بني يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد فاريد منك ان تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله الأب ده كان عنده كم سنة؟ كان معدي 60 سنة بيقول لابنه الشاب بيقول له سيبني أنا أروح أجاهد في سبيل الله وانت اقعد خد بالك من امك واخواتك البنات فقال له سعد بن خيثمه بن الحارث شوف الكلمه الجميله قال والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها والله ما تساوي عندي اي حاجه الدنيا دي ولكنها الجنه والله لا اوثر بها احدا اليوم انا اريد الجنه دخل سعد بن خيثمه بن الحارث يجاهد في سبيل الله فاستشهد في يوم بدر فذهب الصحابة ليهنئوا سع... ليهنئوا خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده فوجدوه يبكي وهو يقول أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ومن أشجارها وهو ينادي ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الله أكبر عمرك شفت أب وابنه بيتنافسوا على الطعام طب ما تيجي تتنافسوا مع بعض ما تيجي الأب وابنه يتنافسوا مين فيهم يصحى الأول لصلاة قيام الليل مين فيهم الأول يروح لصلاة الفجر مين فيهم اللي هيختم القرآن قبل التاني أب وابنه أب وبنته آه، أم وبنتها عيلة كاملة قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة المسألة الدنيا خدتنا بجد يقينا الدنيا خدتنا عشان كده قلنا نتكلم عن رحلة الدار الأخيرة وماشيين ببطء سامحوني علشان عايزين نعيش مع كل مرحلة عايزين نعيش مع كل نموذج عايزين نستشعر المرحلة دي ال- الرحلة دي جزئية جزئية ولحظة لحظة كأننا عايشينها بالظبط لحظة لحظة وماشيين معاها دقيقة بدقيقة عشان نستشعر ال- ال- الجو العام لرحلة إلى الدار الآخرة اللي هي رحلتنا اللي هي رحلتي ورحلتك اللي هي حياتي وحياتك اللي هي عمري وعمرك اللي حياتنا الحقيقية اللي احنا عايشينها ورايحين لها وغصب عننا وبمزاجنا وك- وبكل إرادتنا وبغير إرادتنا رايحين رايحين في حد هيختار يموت ولا ما يموتش في حد هيختار ينزل قبره ولا ما ينزلش الكل رايح الكل مروح شوف المثل العجيب ده واحد أعمى الأعمى ده معذور ليس عليه مش مطالب بأي حاجة غير العبادات ورغم ذلك عبد الله بن أم مكتوم اللي هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يجي في يوم القادسية يا جماعة الخير يقول ادوني الراية ادوني الراية دي ايه فايدة الراية؟ الراية دي طول ما هي مرفوعة الحالة المعنوية للجيش مرتفعة الراية يوم ما تسقط الحالة المعنوية للجيش تسقط معها قال لهم أنا رجل أعمى لا أخشى شيئا أنا مش شايف حاجة لا شايف سيوف ولا شايف رماح ولا شايف أي حاجة فهتلاقوني أكتر واحد ممكن يصمد وهو ماسك الراية فمسك الراية ودخل في يوم القادسية رحمه الله رحمة واسعة فضل ماسك الراية من أول ال- ال- ال- معركة القادسية لحد آخرها فوجدوه وبه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم وهو ماسك الراية رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن أم مكتوم البراء بن مالك اللي النبي قال في حقه حديث واضح جدا حديث رواه الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك حد فيكم متخيل احساسك وفرحتك انا النبي يقول عني ان انا لو اقسمت على الله ربنا يبر قسمي ده انا ما كانت بقى كبيره بقى فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان البراء بن مالك والحديث رواه الحاكم بسند صحيح في يوم معركه تستر استعصت الموقعة على المسلمين فقالوا للبراء يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك ألا تقسم على الله يا براء قال أجلا فرفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله حسن خاتمة واحد يسأل سؤال يقول طب ليه البراء ما, طلب ما ما طلبش من ربنا انه يفضل عايش ما كان ربنا ينفع بين المسلمين ايوه بس الصحابة اصحاب قلوب حساسة قوي هو خاف انه يعيش بعد كده فالناس تظن ان النصر لا يأتي الا من عند البراء اي موقعة تستعصي امامهم يا براء تقسم على الله يقسم على الله يأتي النصر فخشي أن يظن الناس أن النصر يأتي من عند البراء وليس من عند رب البراء فتمنى أن يموت وما فيش أجمل من ميتة الشهادة فتمنى الشهادة آخر مثال أختم بيه حلقة النهاردة صحابي جليل حديث رواه البخاري اسمه حرام ابن ملحان في حادثة بئر معونة قتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه وارضاه بس اتقتل قتله غريبه قوي واحد من المشركين جاب رمح عارفين الرمح قد ايه كبير جدا وطويل جدا مسك الرمح وجاله من ظهره فضرب الرمح في ظهره فطلع الرمح من صدره متخيل المنظر حضرتك رمح اتضرب في الظهر فطلع من الصدر ففارت دماؤه الدماء كده عمل زي نافوره فراح ماسك الدماء وهو مبتسم وراح ماسح بها وشه وقال فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه ومات استشهد فالراجل اللي قتله راح مكلم واحد صاحبه قال له وما فزت الراجل ده مجنون قتلته وبيقول فزت ورب الكعبة قال له أجل إنهم يظنون أن من قتل منهم شهيدا فإنه يدخل الجنة ولذا قال فزت ورب الكعبة قال لئن كان يظن كذلك فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم الرجل الذي كان الذي قتل حرام بن ملحان بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة وقفنا مع بعض النماذج والأمثلة لحسن الخاتمة مع حلقة أو الحلقة الثانية من مسك الختام عشان نقول يا ترى اخترت أو, أو مش اخترت اتمنيت إنك تموت على إيه اتمنيت تموت زي مين تمنيت تموت وانت بت- بتضحي بحياتك عشان خاطر النبي تمنيت تموت وانت بتقدم خدمه لدين الله تمنيت تموت وانت بتقبل ايد امك تمنيت تموت وانت ساجد ولا تمنيت تموت وانت بتذكر ربنا ولا بتقرا قران ولا انت بتطوف حوالين الكعبه ولا انت بتحج او تعتمر ولا انت بتعمل ايه بالظبط اتمنى اتمنى ان تصدق الله يصدق خلي ده عنوان عنوان شعارنا النهارده ان تصدق الله يصدق اصدق مع ربنا وشوف ربنا هيكرمك ازاي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني قبل ان ادعو انوه لاخواني مره مره اخرى ان ميعادي معاكم بكره ان شاء الله مع آه، حلقه آه، ابحث عن شبهه في قناه الناس الساعه 3:30 والساعه 8 بالليل موعدي معكم مع اول حلقه على قناه اقرا بعنوان آه، ليله في بيت النبي. يعني محتاج ان احنا ندعي من قلبنا النهارده، محتاج ان احنا نامن من قلبنا، محتاج ان احنا نتعايش بجد ونحس قد إيه ان احنا محتاجين ان ربنا يحسن ختامنا اني داع فاما من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غفور يا غفور يا رحيم يا رحيم يا تواب يا تواب يا ودود يا ودود يا ودود نسألك ونستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب يا رب اغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استر عيوبنا يا رب تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا برحمتك يا رب العالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة من النار ارضى عنا يا رب ارضى عنا يا أرحم الراحمين ارضى عنا يا أرحم الراحمين ارضى عنا يا أرحم الراحمين أغث إخواننا في غزة وفي العراق وفي السودان وفي لبنان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب يا رب إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملعين خذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي وأصحابه وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته